جنتي واجعل حياتي جنة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها وعلى كل بلية صرفها وعلى كل أمر يسره وعلى كل قضاء قدره وعلى كل مخلوق كفاه الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المشاهدون الكرام مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان الدين والحياة وفي وسط هذا الخضم الإعلامي الذي يعمل ليل نهار يوجه الأفراد ويوجه السياسات ويوجه الدول نعم فإن الإعلام هو أخطر جهاز على ظهر الأرض الآن ولا أبالغ في هذه العبارة ألا ترون أن الإعلام أخطر من النووي؟ نعم الإعلام يشكل العقول ويربي الأجيال ويحرك الدفة يمينا ويسارا كيفما يشاء أما الإنسان المسلم المؤمن الذي يعرف أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه ويعرف هدفه ويعرف غايته يعرف حدوده يعرف الأوامر ويعرف النواهي يعرف أنه إنسان عبد لله سبحانه وتعالى لا يستطيع الإنسان أن يحركه يمنة ولا يسرة إلا إن كان ذلك في مرضاة رب العالمين فهو ليس أعلو العوبة في يد هذا الإعلامي أو في يد هذه الجريدة لا يقع فريسة تحت ضغط إعلامي يدندنون عليه ليل نهار ربما يدندن الناس عليك ليل نهار بقضية فينخدع البعض بذاك الباطل مثلا على أنه حق وعلى أن هذا الحق هو الباطل وعلى أن هذا الباطل هو الحق يعني مثلا أنتم ترون الهجمات المتتالية على السلفية مثلا على السلفية أشعر وأنا أسمع بعض أشياء في الإعلام وأنا أقرأ بعض الأشياء في الجرائد وأنا أسمع بعض الأشياء في الإذاعات وأنا أسمع من أفواه الناس أو من بعض الناس أشعر بأن الإعلام يريد أن يغرس في نفوس الناس وفي عقول الناس إلا من رحم الله أن السلفية كأنها دين جديد دين مخترع لا لا أفتئت على أحد فهناك من ألف رسالة حديثة وكتب في مقدمة الرسالة أن العائق الوحيد أمام مصر الآن هو السلفية فعائق التقدم هم السلفية وعائق الحضارة هم السلفية والعائق الاقتصادي أنا لا أستبعد أن أرى منشطا أن السلفية هم السبب في التلوث البيئي وأن السلفية هم السبب في الانهيار الاقتصادي وأن السلفية هم السبب في التأخر السياسي وأن السلفية هم السبب في التأخر العسكري وأن السلفية هم السبب في التفرق الاجتماعي لا أتعجب أن السلفية هم السبب في البكتيريا أو في الأمراض التي في الأطعمة إن ما هذا يا جماعة أسمع كلاما هؤلاء تخلف ورجعية وتطرف ويريدون فتنة طائفية ويريدون ويريدون وهؤلاء أصحاب الحركة الوهابية أقرأ في هذه الرسالة أن هؤلاء لهم أوصاف كل إنسان يلبس قميصا قصيرا وله امرأة منتقبة أو أي امرأة منتقبة فاعلموا فاعلموا أنهم أصحاب الفكر المتطرف هم أرض خصبة للفكر المتطرف سبحان الله تصدق أن الأئمة الأربعة حينما قالوا بمشروعية النقاب كانوا يغرسون فينا التطرف ويغرسون فينا الانحراف عن دين رب العالمين حينما يقول النبي عليه الصلاة والسلام مثلا إزرة المؤمن إلى نصف ساقي وحينما يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين فهو في النار يبقى كان يدعون النبي عليه الصلاة والسلام للتطرف النبي كان بيدعونا للعنف يا إخواني ويا أخواتي ذكرت كلمة وأرددها ليس معنى أنك تسمع إنسانا على شاشة فضائية أن كلامه وحي أن كلامه قرآن أن كلامه هو النبي عليه الصلاة والسلام يحكي لك قضية من القضايا تثبت هو ليس, هو ليس نبيا ليس معصوما الشخص الذي يتكلم أنا لست نبيا ولست معصوما وهو ليس نبيا وليس معصوما ليس كل ما يعرض في الإعلام حق بل والله ما زال كثير من الناس في الإعلام يكذبون ويعرضون غير الحقيقة ويوجهون الناس على ما يريدون لا يظهرون للناس الحقيقة لا يظهرون يعني حينما يهاجمون السلفية لا يهاجمون الدين وأنا سأخبركم بقصة السلفية وبعض معالمها لنتعرف سويا هل السلفية هي دين جديد لذلك أردت أن يكون عنوان هذه الحلقة السلفية ليست دينا جديدا يعني كلمة سلفية ومن هؤلاء السلفية ومن الذي يمثلهم وماذا يريدون وما هدفهم وما هي أوصافهم وهل هم بالفعل العائق الوحيد أمام مصر هم بالفعل الذين يغرسون الفتن هم بالفعل الذين يريدون الفتنة الطائفية هم بالفعل أهل طالبان والقعدة والذين يريدون مثلا التفجير أو الاغتيالات أم هم الذين يعني ترى أسمع من الناس أن السلفية كانوا يداهنون الحكومة وترى أن السلفية هم الذين كانوا يغتالون الحكومة وكانوا يفجرون يعني هم اللي بيفجروا ولا هم اللي بيدهنوا أنا مش عارف والناس بتسمع دي وتسمع دي وتقول هم بيعملوا دي وهم بيعملوا دي تعالوا لنتعرف على السلفية من قرب ايه السلفية دي السلفية دي هو في شيخ اسمه السلفية لا في إمام اسمه السلفية لا أمال كلمة سلفية دي إيه معناها هقول لك معناها السلفية تساوي كلمة منهج الإسلام الصحيح الذي كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وصحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن تبعهم بإحسان يعني إيه والله والله والله يعتقد السلفيون وهذا منهجهم يعتقدون أن الإسلام دين رقي لا دين تخلف إيه؟ يعتقدون أن الإسلام هو دين العدل لا دين الظلم أن الإسلام هو دين الاجتماع والألفة لا دين الفرقة أن الإسلام هو دين الرحمة لا دين العنف والقسوة أن الإسلام هو دين السلام الحقيقي أن الإسلام هو دين الله سبحانه وتعالى الشامل الكامل الذي امتلئ بالمحاسن الذي إذا عرفه إنسان لا يتمالك نفسه إلا ويدين بهذا الدين العظيم تخيل يتهم السلفية وأنا هعرف لك من السلفية الآن يتهم هؤلاء بأنهم أرادوا تخريب البلد وتدمير البلد وهم المتطرفون في البلد وهم وهم لا نسمح لأي أحد أن يشكك في حبنا لا أقول لمصر فقط إنما لجميع بلدان المسلمين لا يعادي سلفي على ظهر الأرض وطنه ولا بلده بل إنما يعلم كل سلفي على ظهر الأرض يعتقد ويسير على هذا المنهج يعتقد أن الدفاع عن وطنه واجب لا أقول وطني إنما واجب ديني كيف لا وحب الوطن مغروس بداخل الإنسان كأنه مع فطرته والله يقول الله في القرآن الكريم وتأملوا يا إخواني وأخواتي كيف أن حب الأوطان مغروس في فطر الناس وبداخل الناس فكيف يخرج أقوام الآن يتهمون السلفية أنهم يعادون البلد ويريدون تخريب البلد ويريدون سقوط البلد وتأخر البلد هذه مجازفة والله هذا كلام غير حقيقي أنا لو أتيت بصغير أو بكبير أتيت بمعظم الناس هل تحبون البلد؟ ما, ما يختلف اثنان مثلا في مصر على حب مصر ما يختلف اثنان في السعودية على حب السعودية ما يختلف اثنان في ليبيا على حب ليبيا لا يختلف سلفي على حب ديار المسلمين وأن الدفاع عن ديار المسلمين واجب ديني فضلا عن وطني ليه؟ لأن الله جعل حب الأوطان تخيلوا في القرآن الكريم جعل حب الأوطان مساويا للقتل إزاي؟ اسمعوا كده ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم رب العالمين يقول أن هؤلاء لا يريدون أن يضحوا من أجل هذا الدين فلو أن الله كتب عليهم أن جاهدوا واقتلوا أنفسكم في سبيل الله أو اتركوا أوطانكم من أجل الله في, في الهجرة من بلد الكفر مثلا إلى بلد الطاعة من بلد الخوف إلى بلد الأمن ما فعله الكثيرون منهم لذلك هنا يقول سبحانه وتعالى ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم ياه مسألة القتل دي كبيرة قوي صعب على النفوس قوي طب اسمع برضه صعب على النفوس ايه ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ليه لأن الخروج من الديار صعب أيضا على النفس الخروج من الوطن ليه لأن القلب يتعلق بالوطن لأن الإنسان يحب بلده التي نشأ فيها بل اقرأوا في القرآن الكريم يهدد يهدد قوم شعيب الذين لم يؤمنوا به يهددون شعيبا والذين آمنوا معه إن لم يرجعوا عن إسلامهم وإيمانهم فإنهم سيخرجونهم من من الديار ويبعدونهم عن الأوطان دي, دي عقوبة كبيرة قوي إن يخرجوا عن وطنه اسمعوا في القرآن الكريم يا شعيب هم يقولوا هذا وقالوا يا شعيب لنخرجنك والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا حاجة من اثنين يا ترجعوا لملة الكفر التي نحن عليها ترجعوا لملة عبادة الأصنام يا إما نخرجكم بعيدا عن هذه الأوطان لماذا قالوا الأوطان لماذا قالوا القرية هنخرجك من القرية لأنهم يعلمون أن شعيب يحب قريته وأن الذين آمنوا معه يحبون قريتهم إن كنا نقرأ هذا في القرآن الكريم أن الأنبياء أحبوا أوطانهم وأن الصالحين أحبوا أوطانهم فهل يعقل يا قوم أن يتهم هؤلاء الناس الذين يقرؤون كتاب الله ويقرؤون سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام أنهم العائق الوحيد أمام البلد وينبغي يقول الكاتب في هذا الكتاب يقول وينبغي على النخبة في مصر أن تجتمع على صد هؤلاء يا الله أنت تشعل فتنا وتوقد نارا وتتكلم بغير حق وفي يوم من الأيام سيقف الجميع بين يدي الله سبحانه وتعالى يسأل كلمة كلمة وحرفا حرفا فإن كان حلالا فحساب وإن كان حراما فعقاب حب الأوطان مغروس بداخل الإنسان لا يمكن أبدا لأي إنسان متدين أن يكون كارها لوطنه أو أن يكون كارها لديار المسلمين بل إن الله جعل من العقوبات الشرعية من العقوبات الشرعية أن يخرج الإنسان من وطنه عقوبة له اقرأوا في حد الحرابة مثلا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض يخرجوا بخارج أوطانهم إلى بلدة أخرى وتحدد إقامتهم فيها أو ينفوا من الأرض يعني يخرجوا من أوطانهم لو لم يكن الخروج من الوطن عقوبة لما ذكره الله معنى ذلك أن حب الأوطان في كل الناس غريزة بداخل الناس فكيف يخرجون على الشاشات وعلى صفحات الجرائد فيتهمون هؤلاء الناس في وطنيتهم وحبهم للبلد وأنهم العائق الوحيد أمام مصر الآن أو أكبر عائق أمام مصر الآن هذا كلام كذب هذا كلام كذب وافتراء أتذكر في صحيح البخاري والنبي صلى الله عليه وسلم خارجا من مكة إلى المدينة وأنتم جميعا تحفظون الحديث حينما قال عليه الصلاة والسلام وهو ينظر إلى مكة والله إنك أحب بلاد الله إلى قلبي
هذه البلد التي نشأ فيها التي ولد فيها التي تربى فيها أحبها رسول الله ونحن نحبها ونحب ما يحبه رسول الله إنك لأحب بلاد الله إلى قلبي ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت مش النبي اللي علمني كده عليه الصلاة والسلام فكيف أتهم أنني أعادي بلدي وأنني لا أريد أعمار بلدي ولا أريد إصلاح بلدي ولا تقدم بلدي ولا رقي بلدي إنما هذا كذب وافتراء حينما أقرأ في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله تعالى عنه حينما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة بدأ مشارف المدينة وبدايته فأبصر درجات المدينة أوضع ناقته
وإن كان على دابة حركها النبي هو راكب على الدابة أول ما يرى المدينة حركها يقول بعض الرواه من حبه يعني كأنه مشتاق للمدينة أول ما يقع بصر الرسول صلى الله عليه وسلم على وطنه على المدينة كان يحرك الدابة فرحا يقول ابن حجر رحمه الله في فتح الباري عند شرح هذه الجزئية وهذا دليل على مشروعية حب الوطن والحنين إليه ده دليل على مشروعية حب الوطن والحنين إليه
أين خلق الله آدم وحواء عليهما السلام خلق آدم وحواء في الجنة
حينما أخرجهما من الجنة بسبب المعصية حن آدم وحواء إلى الوطن الأول اللي هو الجنة إلى وطنهم الذي خلقوا فيه وعاشوا فيه فترة من الزمن ووعدهم الله سبحانه وتعالى أن يرجعهم إلى هذا الوطن أي إنسان يحب الوطن يقول بعض الحكماء اسمعوا العبارة دي عسرك في بلدك خير من يسرك في غربتك عسرك في بلدك خير من يسرك في غربتك بل قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عبارة جميلة جدا قال لولا حب الأوطان يعني لولا حب الأوطان موجود في القلوب لولا حب الأوطان لخرب بلد السوء بلد سيئة إلا أن أهلها يحبونها فيعمرون فيها لولا حب الأوطان لخرب بلد السوء ويقول عمر رضي الله عنه أيضا لولا حب الأوطان ما عمرت البلدان بل يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عبارة جميلة نحتاج أن نتأملها يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لو قنع الناس اسمعوا العبارة دي لو قنع الناس بأرزاقهم قنوعهم بأوطانهم لما شكى عبد رزقه
يعني ايه لو الواحد فينا يقنع بالرزق الذي يأتيه من عند الله كما هو قانع بوطنه كل إنسان في بلد بيحبها ومقتنع بيها مقتنع بيها هو بيقول لو الناس اقتنعت بأرزاقها كما اقتنعت بأوطانها لما شكى عبد رزقه يا رب انت ضيقت عليا يا رب أريد يا رب الفقر يا رب كذا يا رب كذا لو قنع الناس بأرزاقهم قنوعهم بأوطانهم لما شكى عبد رزقه
أنا مش عايز أطول في مقدمة حب الوطن لكن أنا عايز أقول بأن حب الأوطان مغروس في الفطر
مغروس في فطر الناس فلا ينبغي أن يتهم السلفيون بأنهم يريدون تخريب البلد ولا يحبون البلد ويريدون فتنة للبلد بل هؤلاء الناس يعلمون من الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح وأقوال الحكماء والصالحين أن حب ديار المسلمين وأن الدفاع عن ديار المسلمين واجب ديني فضلا عن وطني احنا عايزين ندخل في الموضوع انت بتتكلم عن السلفية اه يعني ايه سلفية كلمة السلف معناها المتقدم يعني مثلا قال الله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف يعني إلا ما قد مضى و- وانقضى حينما نقرأ قول الله س- قول الله سبحانه وتعالى فإن عاد فله ما سلف وأمره إلى الله فإن تاب فله ما سلف وأمره إلى الله يبقى له ما سلف يعني له ما مضى له ما انقضى سلف الرجل آباؤه المتقدمون كما يقول العلماء عليهم رحمة الله يعني السلف بمعنى المتقدم اه ومعنى السلفية مش معناها معناها كل متقدم لا ما في من المتقدمين كانوا صالحين وهناك من المتقدمين من لم يكونوا صالحين انما ما معنى السلفية ما انت بتقول معناها من, من مضى من قضى يعني الزمن ال- ال- القديم من كانوا في الزمن القديم أنا بقول لك السلفية كما عرفها العلماء هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض العلماء قالوا هم الصحابة والتابعون ومنهم من قال الصحابة والتابعون وأتباعهم هل معناها الصحاب كل صحابي كل تابعي كل أتباع تابعي إنما يقولون الصحابة والتابعون وأتباع التابعين بمنهجهم لا ب- بعين الأفراد بمنهجهم الموافق للكتاب والسنة المطبق عمليا لأوامر الله سبحانه وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام في الكتاب والسنة يعني كلمة سلفية إيه؟ أقول لك الصحابة والتابعون وأتباعهم كل ما صدر منهم وكان في منهجهم موافقا للكتاب والسنة هو ده منهج السلف يعني المسألة مش متعلقة بفرد لا المسألة مش متعلقة بفرد طب اشمعنى قلت الصحابة والتابعين وأتباع التابعين شوف احنا ما بنتكلمش حاجة من عندنا أبدا رسول الله ما تصلي عليه عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام خير الناس وفي لفظ خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم قرني يبقى جيل النبي للصحابة اللي كانوا معاه ثم الذين يلونهم يبقوا التابعون ثم الذين يلونهم أتباع التابعين يبقى إذا النبي صلى الله عليه وسلم مش إحنا اللي حددنا النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي مدح هؤلاء هل حينما أتمسك بمنهج الصحابة يبقى السلفية دي الجديد الصحابة الذين تربوا في مدرسة النبي عليه الصلاة والسلام حينما أتمسك بالتابعين الذين صاروا على منهج الصحابة وبأتباع التابعين الذين صاروا على منهج الصحابة ومنهج الرسول عليه الصلاة والسلام اتهموا بالتطرف والتشدد والتخلف وأننا أردنا تخريب البلد هقول لكم على حاجة من الذي يمثل هؤلاء السلفية من, من يمثلهم زي مين يعني في السلف بخلاف الصحابة يعني اه بخلاف الص- دول مين يعني انتوا اتباع مين يا سلفية اتباع مين اتباع الامام مالك يعني انتوا بتسمعوا كلام الامام مالك ها ده امام المسلمين والامام ابو حنيفة يعني انتوا بتسمعوا كل- كلام ابي حنيفة لا احنا بنتكلم بكلام الائمة وكلام الامام الشافعي وكلام احمد بن حنبل لا، يعني ما عندكوش ناس تانية ولا ائمة تانية لا مش هم دول الأ- الائمة مش دول بس والليث بن سعد وعبد الله بن المبارك والنخعي وسفيان بن عيينة وعبد الله بن الزبير الحميدي رحمة الله عليه وعطاء والحسن البصري مش مش مش مش, مش هؤلاء الذين نقرأ عنهم في التفسير ونقرأ عنهم في كتب العلماء يعني انتوا أتباع لهؤلاء الناس احنا لا نستدل إلا بالكتاب والسنة على فهم هؤلاء الناس طب اشمعنى على فهم هؤلاء الناس هؤلاء الناس الذين شهد لهم مش أفراد شهد لهم جملة المسلمين بح- بحسن سي- سيرهم ومنهجهم وطريقتهم ونحو ذلك يعني أنا بسأل سؤال الأزهر الشريف الأزهر مش بيدرس ال- ال- المذاهب الفقهية اه يعني ال- ال- لو انا جبت دلوقتي مفتي الجمهورية وجبت شيخ الازهر وسالته اي سؤال مش ممكن يقول لي قال الامام الشافعي كذا اه قال الامام ابو حنيفه كذا اه قال الامام مالك اه قال الليث قال عبد الله بن المبارك اه طب ما هو بيقول كده وانا بقول كده هو بيقول كده وانا بقول كده هو انا ما... بس انتم انتم ايه انتوا بتقولوا مفيش انتم يا اخي السلفية مش دين جديد مش حاجة جديدة هم بيخترعوا لك يقول لك بس انتوا اتباع حركة وهابية ايه كلمة وهابية دي انا مش عارف يعني ايه وهابية انت بتقصد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رجل من المصلحين احيا التوحيد في وقت ما هو ده ده ده عمل وعمل خد بالك في كتب التاريخ والله هناك من كذب وهناك من دلس وهناك من لبس وهناك من ضلل مش قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا لكن هل إحنا ديننا اسمه دين وهابي لا طبعا ما اسموش دين وهابي يعني مثلا إحنا مثلا من شيوخنا الشيخ محمد حسان نقول الشيخ الدين الحساني من شيوخنا الشيخ الحويني نقول الدين الحويني الدين اللي يعقوب الدين العدوي الدين م... لا يا جماعة لا يا جماعة ما فيش الكلام ده بيقول لك حركة وهابية الجماعة الوهابية وفي حاجة اسمها جماعة وهابية في حاجة اسمها يا جماعة هذا رجل موجود في التاريخ وجد أناسا يتقربون ببعض العبادات كما سيأتينا لغير الله فنصحهم ووعظهم ودعاهم إلى أن يعبدوا الله وحده لا شريك له يقول لك لا ده خرج عن الدولة العثمانية وكان عميلا للدولة البريطانية وكان مش عارف إيه كذب وتدليس وافتراء ولعلنا نتكلم عن تاريخه عما له وما عليه وما الذي يقال لكن أنا مش عايز أخرجك بره الموضوع السلفية دول مين؟ يعني إيه كلمة سلفية؟ كلمة سلف يعني المتقدم كلمة السلفية يعني قلت لك منهج الصحابة مش مش أفراد منهج الصحابة منهج التابعين منهج أتباع التابعين الذين شهد لهم في القرآن والسنة تقول لي شهد لهم في القرآن آه شهد للصحابة في القرآن في من نزل قول الله رضي الله عنهم ورضوا عنه قوم رضي الله عنهم لو أنا سرت على طريقتهم يبقى أنا أريد رضا الله عليّ قوم قال الله سبحانه وتعالى يعني أنا لما أجي أجلس النهاردة وأجي أقول قال ابن عباس قال ابن مسعود قال كذا قال كذا اتهم بالتطرف ليه طالما بيتهم بالتطرف عشان أنا بقول بابن مسعود وابن عباس وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب طب ما تتهموا دول كمان بالتطرف وتتهموا استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم والله العظيم كأنها حرب على الدين في صورة حرب على الدعاء هينة جدا لما يجي يقول لك الشيخ فلان هينة جدا لما يجي يقول لك السلفية لكن ما يقدرش يقول الإسلام والله العظيم ما يقدر يقول الإسلام لأنه لو جه وقال لك الإسلام منهم اللي بينطح أول ما ينطح بكلمة إسلام الحمد لله ربك يسقطه بين الناس إن هؤلاء لا يحاربون دعاة ولا يحاربون أفرادا إنما يحاربون منهجا تعالوا بنا لنعرف هذا المنهج موجود في الكتاب والسنة ولا ده مخترع ولا دي حاجة جديدة يعني قوم احنا بنتبعهم لأن الله قال فيهم اسمعوا كده في القرآن فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به أيها الصحابة إن آمن اليهود والنصارى بمثل ما آمنتم ده, ده, ده إقرار من رب العالمين وشهادة من رب العالمين على أن الصحابة مؤمنون إيمانا رب العالمين يقول لو أن اليهود والنصارى آمنوا بمثل هذا الإيمان فكانوا على هدى في سورة البقرة فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا يا الله هؤلاء هم الذين نتبعهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة يعني أنا أنا أرى أقوام شهد الله لهم بالإيمان وشهد الله لهم بالصدق وشهد الله لهم أنه رضي عنهم سبحانه وتعالى واقرأ في القرآن الكريم هذه الآيات وبقرأ في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه أقرأ في سنة النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة في بيعة الرضوان حينما أقرأ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في جزء من حديث و أصحابي أمانة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون حينما أرى هذا المدح لجيل الصحابة وهذا الثناء لجيل الصحابة وحينما أنادي في الناس أن نفهم هذا الفهم الراقي للصحابة مش معناها إن أنا أقول للناس يا جماعة تعالوا بنا لنركب الجمال ولا نركب الطائرات ولا قال لا، هو أبو بكر كان بيقول كده وابن مسعود كان بيقول كده والصحابة بيقولوا لما تخترعوا حاجة في الدنيا ما تعملوهاش كان ما كانوش بيقولوا الكلام ده يعني دول كانوا كان ما عندهمش رقي ولا حضارة ما كانش في حضارة كالموجودة الآن أو تقدم كالموجود الآن في بعض المجالات الدنيوية لكن هل كانوا بيمنعونها أم كانوا يحثون عليها في كلامهم أم كانوا يحثون عليها في كلامهم تقول لي طب ليه ليه انتوا بتقولوا كلمة سلفية مش كلمة سلفية دي بتفرق ما بين المسلمين لما نقول جماعة سلفية وجماعة مش عارف ايه وجماعة ايه انا عايز اعرفكم حاجة بس ما فيش حاجة اسمها جماعة سلفية ما فيش حاجة اسمها جماعة سلفية يا جماعة يا جماعة هؤلاء ليسوا يعني مثلا ايه هو السلفية تبص تلاقي واحد يقول لك ايه طالما له لحية ايوه وطوبه قصير ايوه وحاطط لك السواك في جيبه ايوه ومراته منتقبة ايوه هو ده السلفي طب انا هسألكم سؤال النبي صلى الله عليه وسلم النبي كان توبه قصير ما تقولوا لنا يا جماعة التوب بتاع النبي كان قصيرا ولا طويلا قصير طب وكان له لحية اه كان له لحية وكان بيستعمل السواك اه كان بيستعمل السواك وزوجته كانت منتقبات اه يا خبر ابيض النبي كان سلفي ما انا عايز اعرف لا يا جماعة السلفي مش المظهر ده المظهر ده مطلوب لأن الشريعة أمرت بذلك فيها حث على كده أمرت بإطلاق اللحية أمرت بالحجاب أمرت ب- بأوامر معينة لكن هل معنى كده إن حليق اللحية ليس سلفيا ده غلط السلفية مش لحية والسلفية مش نقاب النقاب من الدين النقاب من كلام السلف واللحية منهج السلف من منهج السلف وعدم الإسبال من منهج السلف لكن مش معناها لو واحد خالف في الحاجات دي ما يبقاش سل- سلفي يعني ايه احددها يعني ايه اقول لكم يعني ايه السلفي خدوا بالكم بقى اللي بيقولوا على دين جديد السلفي ماله بيؤمن بالله وحده يعني ايه يعني يعبد الله وحده لا شريك له طب ما كلنا بنعبد الله وحده لا شريك له وبيؤمن بالملائكة احنا بنؤمن بالملائكة وبيؤمن بالرسل احنا بنؤمن بالرسل وبيؤمن بالقدر خيره وشره وبنؤمن بالقدر خيره وشره وبيؤمن باليوم الآخر وبيؤمن باليوم الآخر احنا كمان بنؤمن باليوم الآخر وبيقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيل يا عم ما احنا بنقول الكلام ده وبيقول كمان السلفي بيقول إنما بعثت لأتمم مصالح الأخلاق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعث لكده فبيدعو للأخلاق الحسنة كلنا يا عم كده طب ما كلنا كده يبقى كلنا على المنهج السلفي طب ليه طلعت كلمة سلفية أقول لكم قصة كلمة سلفية دي طلعت إمتى كلمة سلفية دي وركزوا معايا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كان في حاجة اسمها سلفية الجواب لا ما كانش في حاجة اسمها سلفية ليه هقول له ما فيش حاجة اسمها سلفية لأنهم مش محتاجين لحاجة اسمها سلفية النبي موجود صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصلاة والسلام ترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها وبين كل خير للأمة وحذر الأمة من كل شر فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته وتوفي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبدأت الصحابة جيل الصحابة وصار الخلفاء الراشدون على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بعد وفاة النبي حدثت مشكلة ايه هي انقسم المسلمون الى ثلاثة اقسام القسم الاول وهم اغلب صحابة الرسول ثبتوا على منهج النبي حلو قوي دول اللي هم المسلمين اه ما هو ما احنا اسمنا ديننا اسمه اسلام نحن مسلمون كو- جميعا مسلمون كويس قوي طيب وقسم منهم امتنع عن الزكاة قال لا النبي صلى الله عليه ربنا كان بيقول في القرآن خذ من أموالهم صدقة كان بيتقال له هو خذ مات هو صلى الله عليه وسلم يبقى ما حدش ياخد من أموالنا صدقة فأبو بكر قال لا إذا كانوا هيمتنعوا عن الزكاة ويقاتلوا كمان عليها لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله عليه الصلاة والسلام لقاتلتهم عليه وجعل الناس يدفعون الزكاة ده قسم تاني طب القسم الثالث وهم قلة وليسوا كثرة ارتدوا عن دين الإسلام
رجعوا للجاهلية مرة أخرى فقاتلهم أبو بكر الصديق فعاد كثير منهم إلى الإسلام يبقى إذن لكن ما زال الأغلبية من أعيان الصحابة رضي الله تعالى عنهم المنهج اسمه إسلام طب واسمهم إيه في الفترة دي اسمهم يسمون بالمسلمين طيب كويس لغاية عدى عصر أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعصر عمر رضي الله تعالى عنه في عصر عثمان حدثت الفتنة اللي انتوا عارفينها اللي هي انتهت بمقتل عثمان رضوان الله تعالى عليه معنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ علاء الحمد لله منور الشاشه والله يا شيخ علاء ربنا يبارك فيك الله يكرمك دلوقتي نعمل ايه في نجيب سوارس نعمل ايه ايه الحل اللي نعمله فيه اللي يقولوا لك المشايخ اعملوا يعني في مسألة الم- المقاطعة وإن كان بدأ يظهر العداء للإسلام بدأ يظهر العداء للإسلام ينبغي على المسلمين أن يغاروا على دينهم
طيب سؤال تاني يا شيخ علاء بالله عليك نعم
امي ماتت ماذا افعل بعدها
ماذا تفعل بعدها ماذا تفعل لها ليصل أجر, أجر إليها يعني ايوه الله يبارك لك عليك أن تتصدق عليها إن استطعت إن, أر- إن استطعت أن تعتمر أو أن تحج لها إن استطعت أن تدعو طيب الله أنا لها ما وأن أقدرش تستغفر أشهد الله عليها.
لها خدت بالك افعل هذه الأشياء لم استطع يبقى عليك بالدعاء والاستغفار طيب ليه يا خاله ممكن ابرها زي برضك زي امها أيوة طبعا يعني ينفع ان ابرها زي ما كنت ببر امي بالظبط أيوة نعم ماشي يا شيخ علاء جزاك الله خير وإياك الله يكرمك ونسالك الدعاء بالله عليك ربنا يبارك فيك جزاك الله خير معنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله أيوة، عليكم وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته آه لو سمحت يا شيخ أنا كنت عايزة أسأل حضرتك على آه، أسئلة في المواريث وكده لأن والدي توفاه الله بس عاوزة رقم حضرتك الموبايل عشان بس ما أخدش وقت من برنامج طيب حضرتك الإخوة هيعطيك الرقم إن شاء الله يا أختي جزاك الله خيرا وإياك، ربنا الله يبارك فيك يكرمك.
يا رب
طيب أرجع للكلام فأقول نقطة هامة وهي إن وصلنا لعصر عثمان بن عفان إلى الآن المسلمون يسمون بالمسلمين عصر عثمان رضي الله تعالى عنه حدثت الفتنة خرج أقوام على عثمان نستطيع أن نقول إن أول فرقة خرجت من جماعة المسلمين الأم خدت بالك فرقة الخوارج عملوا إيه خرجوا على عثمان وانتهت بمقتل عثمان رضي الله تعالى عنه وبعديها الفتنة التي تعرفونها مع, مع علي بن أبي طالب ومعاوية وما بين طلحة والزبير رضي الله تعالى عنه وعائشة وعلي رضي الله تعالى عن جميع صحابة النبي عليه الصلاة والسلام انتهت بفرقة أخرى خرجت الشيعة إلا إن هؤلاء الخوارج وهؤلاء الشيعة لم يكونوا كثرة إنما أيضا يسمى المسلمون بالمسلمين يعني ما فيش اسم لغاية دلوقتي ما ظهرش كلمة سلفية دي خالص طيب وبعدين وبعدين بدأ يمشي الجيل على كده دخلنا في دولة بني أمية وبعدين في أول دولة العباسيين أول ما وصلنا إلى خلافة المأمون ابن هارون الرشيد المأمون كان منبهرا بالفلاسفة وبدأ يأمر وتتبنى الدولة ترجمة ال- كتب الفلاسفة وبدأ يقرب منهج المعتزلة منه إيه بقى منهج المعتزلة لهم سمات وعلامات معينة من أكبرها أنهم يقدمون العقل على النقل يعني إيه؟ يعني يقول العقل يتقدم على القرآن وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام قال، أمال أنتوا بترفضوا العقل؟ لا طبعا إحنا لا نرفض العقل لكن بنقول أن العقل له حدود العقل له حدود وإذا أتاني الخبر من صادق أو من أصدق القائلين وهو الله أتاني الخبر من أصدق البشر وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام لا ينبغي أن, أن ألوي تفسير النص حتى يوافق عقلي فرب فعقلي أنا محدود فهؤلاء الناس في عصر المأمون بدأوا يتكلمون في بعض المسائل من ضمن هذه المسائل إن القرآن مخلوق تكلموا بقى على صفات ربنا وأدخلوا عقولهم في صفات الله سبحانه وتعالى وإحنا طبعا بنعتقد إن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأشياء وسمى نفسه بأشياء وذكرها رسول الله عليه الصلاة والسلام في السنة الصحيحة نؤمن بها لكن كيفيتها الله أعلم بها وفي نفس التوقيت ليس كمثله شيء كما قال الله وهو السميع البصير يعني له سمع هو له سمع هو بيقول السميع أنا أقول ملوش سمع يقول البصير أنا أقول ملوش بصر لكن سمعه إزاي الله أعلم بصره إزاي الله أعلم ليه؟ لأن الله أخبرني أنه يسمع وما أخبرني كيف يسمع أخبرني أنه يبصر وما أخبرني كيف يبصر فأنا أقف حيث أوقفني رب العالمين ولا أقول على الله بغير علم طيب دول بقى كانوا بيعملوا إيه لا دول كانوا يجيبوا النص النص اللي مش على دماغهم النص شوف الكلام يقدموا العقول مع ان العقول محدودة يقدمها مفيش مشكلة يقول لك الحديث ده مش صحيح ليه لانه مش داخل عقل مش داخل عقلك اه ده في ناس رفضت حديث الذباب و... لانه مش داخل عقلها وناس رفضت مش عارف حديث موسى مع ملك الموت مش داخل عقلها وناس رفضت م... اه يرفض حديث مش يرفض حديث ده وصل ان بعض الناس بيرفض ايات مش داخله مش داخله العقل ليه ليه العقل محدود والعقل ضيق فهنا بقى في عصر المأمون بقى في حاجة اسمها معتزلة وبدأ المأمون يتبنى مسألة خلق القرآن ان القرآن مخلوق وانتوا عارفين ان القرآن كلام الله سبحانه وتعالى ما ينفعش اقول عليه مخلوق لانه ده صفة من صفات الله وربنا سبحانه وتعالى خالق غير مخلوق ما ينفعش اقول على صفات ربنا ان هي مخلوقة لا ينفع أقول على صفة الرحمة لله هي مخلوقة ولا صفة العزة هي مخلوقة ولا أي صفة من صفات الله وصفة الكلام صفة من من, من صفات ربنا ما ينفعش أقول عليها مخلوقة فهنا إيه اللي حصل أول من طلع بالكلام ده واحد اسمه الجعد وبعدين ما انتشرتش عنه خدها منه واحد اسمه الجهم بن صفوان وبعدين الجهم بدأ ينشرها وانتهى مصيره بالقتل بس الجهم نشر المذهب وبعدين وصلت لواحد اسمه بشر المريسي نشرها بشر المريسي وصلت لواحد اسمه أحمد بن أبي دؤاد كان قاضي وبدأ يقول للخليفة اللي ما يقولش ان القرآن مخلوق اقتله اسجنه ولو كان في وزر يبقى عليا أنا. والخليفة كان متأثرا بهذا الكلام فإيه اللي حصل بقى هناك فريقان خدوا بالكم بقى كان في خوارج اه وكان في شيعة اه وعلى عصر المأمون بدأت فتنة كبيرة ايه طلع بقى حاجة اسمها معتزلة هنا بقى دول اتسموا اهل سنة ودول اتسموا معتزلة طب ليه بقى طلعت كلمة اهل السنة هي كلمة اهل السنة دي معناها مجموعة من المسلمين يعني في مجموعة ماشية على السنة ومجموعة مش ماشية على السنة يعني انت الان راجل مالكش دعوة بسنة النبي انت راجل مسلم مالكش دعوة بسنة النبي ازاي يعني انت امرأة مالكيش دعوة بسنة النبي ازاي يعني يبقى اذا المسلمون اهل سنة ليه ماشيين على سنة النبي طب ليه بيقولوا اهل سنة لان المعتزلة بدأوا يرفضون سنة الرسول ينكرون بعض سنة الرسول ليه بعقولهم طب انتوا ليه ما ترجعوش للعقول ارجع لعقل مين العقول يا جماعة محدودة انا بصري ده مش محدود اه اقدر اشوف اي حاجة لاي مسافة لا اسمع اي حاجة مع اي يعني وانا موجود في مصر اسمع واحد بيتكلم في ليبيا مش عبر جهاز ولا تليفون ولا الكلام ده وهو بيتكلم عادي كده انا اسمعه الجواب لا ليه سمعي محدود حلو وبصري محدود ايوه يبقى عقلي كمان محدود ما اقدرش افكر بالعقل في كل حاجة الروح التي بداخلي لو اجتمع كل البشر ليعرفوا سرها ما استطاعوا ان يعرفوا سرها ممكن يعملوا لنا مصنع ارواح يعني اللي يموت يدخلوا بداخل بدني روحا عشان يقوم مش ممكن ابدا فالعقول محدودة لذلك رب العالمين عند النزاع لان في نزاع لو العقول حاجة واحدة ما كانش هيبقى بينها نزاع عند النزاع لم يرجعنا الله للعقول امال ارجعنا لايه قال فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول اهو ارجعوا للقرآن وارجعوا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام ده اللي احنا بنعمله ده اللي احنا بنقوله بنقول في القرآن الكريم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم مش اتبعوا العقول واحنا بنقول ان العقل الصحيح لا يخالف النقل الصريح مش ممكن خدت بالك لكن الآيات بت- بتدفعني إلى أن أتحكم لإيه للقرآن إن أنا أتحكم لإيه للنص اللي جاي من القرآن أو السنة النبي عليه الصلاة والسلام اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس الكتاب نزل ليه القرآن نزل ليه ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه طيب أنا أجي أسمع مثل هذا الكلام وأقرأ مثل هذا الكلام فأقول إيه هو المنهج اللي ينبغي أن نسير عليه طلع على الأيام دي الإمام أحمد بن حنبل ثبت وعذب وسجن بسبب مسألة خلق القرآن دي لدرجة إن كتير من المسلمين في التوقيت ده طلعوا على المتمسكين شوية طلعوا عليهم أهل الح- السنة وشوية أهل الحديث عشان بيتمسكوا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام وأهل الأثر و- وحتى على زمن الإمام أحمد وبعد زمن الإمام أحمد بقوا يسموهم حنابلة الجماعة الحنابلة خدت بالك مش الجماعة الحنابلة معناها إن دول فرقوا الإسلام وإنه خلوا الأس... الإسلام شعبا ومتفرقا وأحزابا لا لا لا لا, لا. إنما أصبحت سمة طلع مجموعة رجل كان يسمى بأبي الحسن الأشعري أبو الحسن الأشعري ده عمل إيه أبو الحسن الأشعري كان معتزليا مع الناس المعتزلة دي وكان المعتزلة دول لهم فكر معين الراجل ده ليه لأن أبو أمه كان شيخ المعتزلة فرباه على الفكر ده شوية قعد مع نفسه وبدأ يفكر و- ويدرس فعرف ان الفكر ده مش مظبوط فطح طلع للناس وخلع قميصه وقال انا اخرج من فكر الاعتزال كما اخرج من قميصي هذا طب وبعدين بدأ بقى كان اتعلم بقى الردود الكلامية والمنطق ومش عارف ايه وبدأ يرد على المعتزلة ب- ب- بالردود المنطقية الجماعة اللي كانوا متمسكين بمنهج أهل السنة والجماعة اللي اتقال عليهم حنبلة ما كانوش عايزين يدخلوا في جدال المناطقة والمسائل الكلامية والكلام ده فكانوا بينكروا على الجماعة دول كانوا بين- يلقبوا بقى باسم ايه الامام ده اللي هو اسمه ابو الحسن الاشعري ده فقالوا انتوا يا جماعة ما ينفعش كده وانتوا دخلتوا العلم الك... المنطق ده والفلسفة والكلام دون خلونا مع الكتاب والسنة وأدلة الكتاب وأدلة السنة إجماع قياس ومثل هذه الأمور فراحوا قالوا لهم هناك سلف ونحن خير خلف لهم فطلع على ألسنة الأشاعرة كلمة الإيه؟ الخلف نحن الخلف أول ما قالوا لهم نحن الخلف التانيين المتمسكين بالكتاب والسنة راح قايلين لهم إيه ونحن السلف يبقى لما أجي أقول لك السلفية دول مين تقول لي يعني السلفية نشأت بعد الإمام أحمد بن حنبل مع تلاميذ الإمام أح- أحمد بن حنبل لما بدأ بينهم وبين تلاميذ أبي الحسن الأشعري بعض المشاكل أقول لك مش نشأة المنهج ده كلمة السلفية قالوا لا احنا احنا هنتبع منهج السلف مش هنستدل الا بالكتاب والسنة الاجماع القياس الحاجات اللي موجودة في الكتاب والسنة إيه اللي يدخلنا احنا في علم المنطق وال- وال- والامور الكلامية والجدلية ونحو ذلك وهذه في- فيها اشياء ك- كثيرة لا لا يقبلها الشرع فطلعت الكلمة دي فما اقدرش اقول ان منشأ السلفية في التوقيت ده لانهم بيقولوا السلف ليه بيتكلموا على المنهج القديم انه منهج منهج الرسول والصحابة واتباعهم والائمة واحمد بن حنبل والشافعي ومالك وابو حنيفه والليث وابن المبارك عشان كده بنقول ان المنهج ده امتى توقيته اقدر اقول الخوارج خرجوا من اول عثمان بن عفان الشيعة من اول زمن مثلا علي بن ابي طالب المعتزلة مثلا من اول زمن المأمون المش عارف ايه طب السلفية دول خرجوا امتى منهجهم ايه ما تقدرش تقول خرجوا خرجوا في القرن السابع الهجري زي ما يقول البعض مع ابن تيمية او خرجوا في ال- في القرن اللي احنا فيه ده لا ده المنهج ده منهج قديم قوي منهج قديم قوي منهج قديم ايه ده منهج الرسول ومنهج الصحابة و- واتباعهم ونحو ذلك فخرجت الكلمة دي عشان تميز تميز بينهم وبين الأفكار الأخرى التي انحرفت عن الكتاب والسنة أنا دلوقتي لما أجي أقول أنا بقول كتاب وسنة المعتزلة بيقول كتاب وسنة والمرجئي بيقول كتاب وسنة والشيعي بيقول كتاب وسنة والجهمي بيقول كتاب وسنة والنبي عليه الصلاة والسلام قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام كله بيقول كتاب وسنة إيه اللي يميزني عنهم أنا بقول له كتاب وسنة على فهم السلف الإيه الصالح على منهج السلف الصالح خدت بالكم اللي هو مين فهم ابو بكر كان بيفهمها ازاي وعمر وعثمان وعلي اللي اتربوا في مدرسة النبي عليه الصلاة والسلام والائمة الاخيار ومن تبعهم باحسان يقول لك يا عم ده الجماعة السلفية دول مكفرطية لا والله العظيم ما مكفرطية طب مكفرطية ازاي بس انا عايز اعرف هل يجوز لانسان ان يكفر اخر بغير دليل يا جماعة التكفير ده حق لله ما نقدرش نقول على واحد كافر إلا بدليل يعني فرعون كافر وإبليس كافر هم مش هقدر أقول عليه مش كافر لا ده كافر طيب اللي ربنا بيقول عليه في القرآن كافر أقدر أنا أقول عليه مش كافر اللي النبي عليه الصلاة والسلام واحد مثلا سب ربنا سب ربنا ده إيه ده ده كافر شفت بقى مش بقول لك إن هم الكفرطية أنا- هو أنا اللي بقول كافر والأئمة كلهم بيقولوا كفر بيقول إن اللي يسب ربنا يبقى كافر يعني ايه يعني الامام مالك بيقول كافر والامام ابو حنيفه والامام كل الائمه اجماع ده اللي بيضحك مازحا مش جدا مازحا واستهزأ بالله او استهزأ بالرسول او استهزأ بالقرآن الكريم او استهزأ بالاسلام فقد كفر ألم نقرأ في القرآن الكريم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم لذلك أقول لإخواني ينبغي علينا التنبه لمثل هذه القضية نحن لا نكفر بكل ذنب الخوارج يقول لك اللي يعمل معصية كبيرة من الكبائر يبقى كافر اللي يعق والديه يبقى كافر عندهم اللي يغتاب يبقى كافر اللي ينم يبقى كافر احنا ما بنقولش كده إنما السلفية يكفرون من كفره الله ورسوله ويفرقوا كمان السلفية ما بين الكفر العام الكفر النوع وبين كفر المعين يعني ايه يعني يقولوا ممكن واحد يتلفظ بلفظة الكفر لكن يكون مكرها لازم نعرف الأول عنده مانع من موانع التكفير ولا لا ممكن يكون جاهلا ممكن مش مكرها ولا جاهلا يكون متأولا زي الرجل اللي قال والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر قال ايه اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح قالها خطأ والله يقول ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ففي حاجة اسمها موانع التكفير فالسلفية مش مكفراتية ولا حاجة يقول لك الناس اللي بتطوف حوالين الأضرع طب أنا بسألكم سؤال يا جماعة يا جماعة ينفع اتهم لان في واحد بيدعو غير الله مش الدعاء ده ده النبي اللي قال مش انا الدعاء هو العبادة ينفع بقى واحد يروح عند قبر ويدعو غير الله ويقول لي يا فلان الفلاني ارزقني بالولد يا فلان الفلاني مدد مدد دي يعني ايه يعني عونك عني طب في حد ميت بيعين ما تفهموني طيب ينفع دي تتقال يعني ينفع اجي على قبر اي واحد واقول مدد يا سيدي فلان أنا ما تقول مدد يا الله ما تطلب العونة من الله مش ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام واذا استعنت فاستعن بالله يجي يذبح لميت ونيجي احنا ننكر ده يقول لك دول دول دول مكفراتيه لا، ده يا عم ده الذبح ده لله مش النبي عليه الصلاة والسلام اللي في صحيح مسلم قال لعن الله من ذبح لغير الله وفي الآية قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي ونسكي دي ذبحي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين لذلك يا إخواني ينبغي علينا أن نتعرف على هذا المنهج لا هم مكفراتية ولا حاجة يا عم ده بيقولوا فتاوى غريبة قوي بيطلعوا على الفضائيات فتاوى فتاوى عجيبة قوي على فكرة السلفية بالنسبة للفتوى إيه بيقولوا إيه بالنسبة للفتوى يأخذون منهج صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام كانوا بيعملوا إيه يتدافعون الفتوى يعني ده يحلها لغيري وهذا يحلها لغيري لكن إذا ضاقت المسألة يفتي لكن مش من تلقاء نفسه يفتي بقال الله ويفتي بقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتي بكلام الأئمة الأعلام يعني هاتولي قول من الأقوال المنتشرة اللي بينكروها على السلفية ما قالهاش إمام من أئمة المسلمين قولوا لي أي حاجة كده مش ممكن أبدا يا جماعة لا يجرؤ الواحد منهم أن يقول حلال ولا حرام إلا بالقرآن والسنة وكلام أهل العلم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون اللي ما يقدرش على الاجتهاد بنقول له فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ما ينفعش تفتي وأجرأكم على الفتية أجرأكم على النار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام السلفية دول جماعة عاملين بيعة ولهم أمير وبتاع وجهاز عسكري وجهاز كل الكلام ده مش موجود البيعة لمين لولاة ال... لو- لولي الأمر مين ولي ال- ولي الأمر اللي يبقى ماسك الدولة اللي ماسك الدولة ما عندناش الكلام ده يا جماعة السلفية كلامها في السر ككلامها في العلانية كلامه في السر كلام السلفية دي ملهاش دعوة بالسياسة لا يا جماعة الدين دين الإسلام دين شامل دين يتكلم عن العقيدة ودين يتكلم عن العبادة ودين يتكلم عن المعاملة ودين يتكلم على الآداب ودين يتكلم على الأخلاق ودين يتكلم على السياسة ودين يتكلم على الاقتصاد ودين يتكلم على الاجتماع فالإسلام دين شامل وكامل عندنا سياسة السياسة الشرعية عندنا سياسة اسمها السياسة الشرعية دين ال- السلفية دول ايه بيدعونا لمحاسن الاخلاق السلفية دول ايه السلفية لكن هل معنى كده ان الناس دي معصومة بص المنهج قرآن وسنة اللي, اللي اللي موجود في القرآن وموجود في صحيح السنة هو ده اللي بنقوله اللي يقول غير القرآن اللي يخالف القرآن والسنة احنا نخالفه اللي يخالف القرآن والسنة احنا نخالفه فحذروا من هذه الاشاعات السلفية هي دين الاسلام السلفية دين الاسلام مفيش واحد اسمه سلفية واحنا بننتسب اليه ولا شيخ اسمه سلفي واحنا بننتسب اليه احذروا من الشائعات الكثيرة الذين ي- يك- يكذبون يكذبون يعني مثلا اللواء الدكتور عادل عبد المقصود اللواء الدكتور عادل عبد المقصود رئيس حزب الفضيلة صرح لجريدة اسمها الشروق انه بيقولوا له انت مع الناس اللي بتقول الدستور الاول ولا الانتخابات الاول فقال لا انا مع الناس اللي بتقول الانتخابات الاول ليه ما هو الاستفتاء كان بي- بيجرى على ايه انا مع الناس اللي بتقول الاستفتاء الاول مش الدستور الاول اول ما نزلوا في جريدة الشروق راحوا منزلين ايه نزلوا على لسانه انه بيقول ان الدستور الاول وبعد كده الانتخابات الراجل مصرح ليهم بالعكس الراجل صرح لهم بالعكس وضعوا هم يا جماعة مش اي كلمة تقرأوها تبقى صدق مش أي كلمة تسمعوها تبقى صدق اسمع لمن يخشى الله في كلامه اسمع لمن يتقي الله في كلامه لا من يلبس ولا من يفتري ولا ولا ولا ولا ولا واعلموا أن هؤلاء الناس هم الذين يريدون كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن الإسلام دين شامل وكامل دين الرحمة دين السلام انتهى الوقت وأسأل الموضوع الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته رضوان ربي مبتغاي وجنتي أدعوك ربي أن تفرج كربتي واجعل حياتي جنة مزدانة بالعلم والإيمان واغفر زلاتي واستر بفضل